السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله وصلنا لآخر حلقة في اسم الله الكافي وأخطر حلقة اسم الله الكافي وصناعة الحياة اسم الله الكافي بيغير إيه في شخصيتك بيغير إيه في طريقة تفكيرك بي- بيزرع معاني إيمانية إيه في قلبك وصلنا لأهم نقطة في رحلتنا مع اسم الله الكافي إيه هي التوجيهات الحياتية اللي اسم الله الكافي بيوجهنا ليها وصلنا للرسائل الربانية اللي ربنا يريد إن إحنا نطبقها من خلال معرفتنا باسم الله الكافي إيه، وصلنا للحاجات اللي اسم الله الكافي بيغيرها في شخصيتنا وبيغيرها في نفسيتنا وصلنا للمعاني الإيمانية والمقامات القلبية اللي اسم الله الكافي بيزرعها جوانا وصلنا للحاجات اللي اسم الله الكافي بيغيرها في حياتنا والروشتات العلاجية اللي اسم الله الكافي بيحل بيها مشاكل حياتنا لو اسم الله الكافي يا جماعة وجه لنا رسائل هيقول لنا ايه من اعظم التوجيهات الحياتيه لاسم الله الكافي احذر احذر من اللي انا بسميه وعذرا في التسميه الاستغناء الغبي يعني ايه ان ربنا الكافي اه طبعا خلاص بما ان ربنا هو الكافي اذا انا مش محتاج حد جميل وبعدين مش محتاج ان انا اتحمل اي حد ولا اصبر على عيوب في شخصيه اي حد من اللي حواليا اي حد يضايقني هعمل له shift delete من حياتي لو انت فكرت بالطريقه دي هتلاقي نفسك في الاخر بقيت وحيد في الحياه وده غلط استغنائك بالله واستكفائك بالله لا يعني ابدا انك تدي كارت احمر من حياتك لكل حد زعلك او ضايقك انت محتاج الناس ودي سنه من سنن ربنا في الحياه ولازم تبقى انسان واقعي ولازم تسعى لسد احتياجاتك بنفسك وانت بتطلب من ربنا ان هو يسد لك احتياجاتك فالله يساعد الذين يساعدون انفسهم من التوجيهات الحياتيه لاسم الله الكافي احذر من صناع ال needs دول حراميه عمرك الحرام اللي بيسرق فلوسك ده بيسرق فلوس انما اللي بيسرق عمرك احذر من صناع الاحتياجات ال social media مصيبتها انها بتزرع جواك احتياجات وهميه لما تشوف حياه الملوك لما تشوف حياه الامراء لما تشوف حياه الاغنياء لما تشوفي حياه المشاهير لما تشوف ملكات جمال العالم لما تشوفي اجمل شباب في العالم النيدز والاحتياجات اللي بيزرعوها جواك وجواكي انت فعلا مش محتاجها فاحذر من دول من التوجيهات الحياتيه الخطيره لاسم الله الكافي احذر من انك تقعد تطلب حاجه معينه من ربنا ليل نهار وانت فاكرها احتياج اساسي مش هتوصل للسعاده ولا للنجاح من غير ما ربنا يديها لك والحاجه دي ممكن تكون سر خراب حياتك لو اتحققت دي مش احتياج دي كارثه شوف الايه المذهله اللي ربنا بيصور فيها مدى جهل الانسان بايه هو الخير وايه هو الشر في احتياجاته قال الله عز وجل ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير الايه بتصور لك منظر واحد قاعد يقول يا رب اتجوز فلان يا رب انا ما اقدرش اعيش من غير فلانه وهي لو اتجوزها هتبقى اكبر سبب لتعاسته في الحياه فلما تطلب احتياج من ربنا وتلاقي الاجابه ما بتجيش اطلب من ربنا انه لو خير يعمله لك ولو شر يصرفه عنك اتعلم استخاره الله قبل كل امر تقدم عليه لازم تستخير ربنا لان ممكن يكون الحاجه اللي انت هتموت عشان توصل لها ممكن تكون شر اصلا مش خير فسبحان الذي يعلم الغيب الله يعلم وانتم لا تعلمون لما تطلب من ربنا حاجه وتتاخر عليك اجابتها اوعى تظن ان ربنا سبحانه وتعالى بيأخر عنك خير ولكن قد يكون ربنا بيصرف عنك الشر من التوجيهات الحياتيه لاسم الله الكافي احذر من الطمع في الاحتياجات انك تبقى نفسيا عاوز كل حاجه لازم تعرف ان محدش بياخد كل حاجه خد بالك دي سنه من سنن ربنا في الحياه يعني الدعاء هيحقق لك احتياجات كتير ولكن انك تفتكر انك في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى هيغير لك سنن الحياه كلها عشانك ده مش هيحصل انا مش بقول لك ما تطلبش من ربنا انا بقول لك اطلب واطلب واطلب فان الله لا يتعظمه شيء اعطاه الانبياء طلبوا من ربنا لدرجه ان نبي من الانبياء قال له ربنا هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي لكن ما تظنش ان الدنيا في لحظه من اللحظات هتبقى جنه الدنيا مش هتبقى جنه يا جماعه الدنيا دنيا والجنه جنه الدنيا دار ابتلاء هيفضل فيها مشاكل مهما عملت عمرك ما هتاخد كل متع الدنيا ولا هتاخد كل احتياجاتك في الدنيا ولا هتوصل لاشباع كامل لكل رغباتك في الدنيا لازم هيبقى في ابتلاء لازم هيبقى في ابتلاء فيها اوعى تنسى الحقيقه دي يعني الدعاء ممكن يغير حياتي اه طبعا ممكن يغير حياتك الدعاء بيغير حياتك ممكن تاخد بيه احتياجات كتير جدا في حياتك يقينا هتاخد بيه فوق ما تتخيل ولكن مهما حصل الدنيا مش هتبقى جنه افتكر ده كويس قوي وبطل طمع من التوجيهات الحياتيه لاسم الله الكافي انك لازم تفهم انك محتاج حياة- حاجات كتير قوي قوي قوي واعباء حياتك كتير قوي والحل الوحيد لحمل كل الاعباء عنك هو قوه الاتصال بالله الكافي وكثره الدعاء وانك تعرف ان ربنا كافيك حاجات كتير قوي فلازم تحمده على النعم اللي اداها لك وانت مش باصص لكل اللي ربنا اداهولك آه، لان انت مركز مع اللي انت لسه ما خدتوش زي ما انت محتاج للعواطف والتفاهم والاحترام والفلوس والحريه والاكل والشرب والدخل الثابت انت برضه محتاج للدين والهدايه والاتصال بالدعاء وسماع الدروس الوعظيه والمقاطع الايمانيه والا ممكن قلبك يصدي وتنتحر في الاخر زي ما انت محتاج للاسره والعيله والسند ومحتاج تحقق ذاتك وتحقق احلامك ومحتاج تحس بالانجاز وتحس بالقيمه انت كمان محتاج للتواصل الروحي مع الله ومحتاج للاتصال بالغيب ومحتاج للاتصال بما فوق السماء والا انت ممكن في الاخر قلبك يصدي وممكن توصل لامراض نفسيه لا حصر لها فلازم تفهم ان احتياجاتك مش ماديه وجسديه بس ولكن احتياجاتك الروحيه من الله الكافي اعظم الف مره من احتياجاتك الجسديه والماديه من التوجيهات الحياتيه لاسم الله الكافي اوعى تيأس من ديونك مهما زادت اجري على الكافي وافتكر كويس قوي ان السيناريو اللي ربنا هيسد بيه ديونك عنك انت مش لازم تبقى متخيله او متوقعه ولكن ربنا هيؤدي عنك اوعى تنسى دعاء سداد الدين اوعى تنسى اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك الدعاء ده يا جماعه ما ينفعش انك تنساه ابدا ولازم تبقى فاهم كل كلمه فيه كلمه حرامك اغنني بحلالك عن حرامك كلمه حرامك في الدعاء هنا كلمه مرعبه ترعبك من انك انت تقرب من اي حاجه اسمها حرام تخيل لو ملك من الملوك جاب واحد قال له القصر ده كله عشانك الجناين والفواكه اللي فيه عشانك الاكل اللي في المطابخ اللي فيه عشانك النعيم اللي فيه عشانك الا اوضه واحده اوضه واحده بس دي فيها حريم السلطان اوعى تقرب منهم تخيل لو الراجل ده ساب كل النعيم اللي في القصر ودخل الاوضه دي الملك يعمل فيه ايه اهي كلمه حرامك في دعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك بتفكرك بالاوضه دي بتفكرك ان كل حاجه ربنا سماها حرام دي حرمه من حرمات الله سبحانه وتعالى اوعى تقرب منها عشان ما تتحرمش من عطاء اسم الله الكافي ليك في الحلال لانك هتاخد رزقك هتاخد رزقك يا هتاخده بالحلال يا هتاخده بالحرام الله سبحانه وتعالى يقول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم وقفت قدام كلمة حيتانهم دي قلت يعني ايه حيتانهم هو هي الحيتان بتاعتهم دي حيتان في البحر اصلا و- و- وهما شايفينها من بعيد كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول معنى جبار يا جماعه بيقول ان الحيتان دي رزقهم لو كانوا صبروا وما خدوهاش بالحرام كانوا خدوها بالحلال ولكن هم استعجلوا وخدوها بالحرام عشان كده لازم تفهم الدعاء ده ولازم تدعي بيه ربنا على طول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك من التوجيهات الحياتيه لاسم الله الكافي اوعى تلجا لسد احتياجاتك الكتير بوسائل حرام ربنا الكافي مش الحرام هو الكافي مش الربا هو الكافي مش الزنا هو الكافي مش الخيانة الزوجية هي الكافي مش الرشوة هي الكافي محدش هيقدر يكفي احتياجاتك إلا الله الكافي سبحانه وتعالى من التوجيهات الحياتية لاسم الله الكافي احمد ربنا احتياجات الإنسان لا تطاق فاحمد ربنا واعرف ان ربنا شايل عنك احتياجات كتير فلازم تعرف ربنا عمل لك ايه وتحمد ربنا الكافي من التوجيهات الحياتيه لاسم الله الكافي انك لازم تعرف ان حاجات كتير من اللي احنا مضيعين عمرنا فيها عشان نحصلها هي مش احتياجات اصلا هي دي عامله زي الشيلن اللي انت حاطه على عينيك وبتقول الدنيا سودة لو بعدته عن عينك هتكتشف ان الدنيا واسعه وكبيره ومنوره وان كل اللي انت كنت معتقد انه سادد الدنيا عنك هو مجرد شيلن انا محتاج اتفرج على مسلسلات انا محتاج البس زي المجتمع بتاعي من البراندات انا محتاج اركب عربيه ما تقلش عن المديرين اللي زيي في الشركه راكبينها في الشغل اللي انا فيه ما تكترش احتياجاتك لان كل احتياج عندك ثمنه 3 4 سنين من عمرك عشان تحصله وربنا ما ادكش عمر نوح خد بالك فانت عشان تاخد ماجستير محتاج 3 4 سنين طب عشان تاخد دكتوراه محتاج 4 5 سنين طب عشان تحوش مبلغ تامن بيه مستقبلك محتاج 10 سنين غربه طب عشان تشتري شقه تمليك محتاج 10 سنين شغل طب عشان تعلي موديل العربيه محتاج سنتين شغل ده معناه ايه معناه انك لازم تعرف الفرق ما بين الاحتياجات الحقيقية والاحتياجات الوهمية لازم تعرف ان الاحتياجات الحقيقية اللي سعيك فيها عبادة إيه، إيه، دي حاجة انت لازم تبقى محددها من اولها لازم تفرق بين الاحتياجات الحقيقية اللي سعيك فيها عبادة واللي تستاهل انك تنفق جزء من عمرك فيها وما بين الاحتياجات الوهمية اللي انت بتضيع عمرك وانت بتجري وراها عايز اقول لك خاف على عمرك شوية خاف على عمرك شويه لانك مش جاي الدنيا دي تسد احتياجاتك لازم تفهمي ده كويس جدا انت جاي الدنيا هنا تحصل تمن الفردوس الاعلى فاوعى تنسى ده لازم تفتكر ان انت ما عندكش الا عمر واحد هدفه الاساسي مش سد احتياجاتك الدنيويه ده غلط هدفه الاساسي تحصيل تمن الجنه وانت بتنفق جزء كبير من عمرك في سد احتياجاتك الدنيويه عشان تبقى مستقر دينيا وانت بتحصل تمن الجنه هل انت حصلت ربع تمن الجنه هل انت حصلت نص ثمن الجنه لحد دلوقتي يا جماعه احنا وصلنا لفين يا جماعه عارفين الثلاثه اللي كانوا طالعين برج 60 دور فكان الاسانسير عطلان فقالوا نسلي نفسنا واحنا طالعين على السلم كل واحد يحكي حكايه مسليه لمده 20 دور اول واحد كان لطيف وظريف وفرفوش قعد يحكي لهم بقى عن الرياضه والماتشات واللعب والتسالي 20 دور كانوا سعداء جدا تاني واحد كان انسان جد جدا في حياته بيحب النجاح بيحب الانجاز قعد يكلمهم عن اسرار النجاح في الحياه وقواعد الانجاز في الحياه وقصص الناس اللي نجحوا 20 دور وكانوا مبسوطين جدا بعد كده التالت كان انسان كئيب وخنيق قعد يكلمهم عن الامراض والمصايب والابتلاءات لحد ما وصلوا لباب الشقه بعد 60 دور اول ما وصلوا لباب الشقه فواحد بيقول للتاني هات مفتاح الشقه قال له مفتاح ايه هو انت مش معاك المفتاح بصوا لصاحبهم التالت المفتاح فين التلاتة افتكروا انهم نسوا المفتاح مع غفير العمارة هو- هو ده حال البشر يا جماعة في الستين سنة اللي الانسان بيعيشهم في الدنيا اول عشرين سنة بيفضل ملهي في اللعب والانبساط زي صاحبنا الاول بتاع اول عشرين دور بالظبط تاني عشرين سنة بيفضل ملهي في النجاح وتحقيق طموحاته في الدنيا زي صاحبنا التاني بالظبط تالت عشرين سنة بيبقى مشغول في الامراض ومضاعفات الامراض و- واستنقاذ صحته عشان ما ينهارش ويوصل للشيخوخة زي صاحبنا التالت بالظبط وفي النهاية بيكتشف الإنسان وهو بيموت إنه نسي يحصل تمن الجنة إنه قاعد مشغول باحتياجاته الدنيوية ونسي احتياجاته الأخروية اوعى احتياجاتك الدنيوية تنسيك احتياجاتك الأخروية اوعى ال social media تضحك عليك وتزرع فيك احتياجات وهمية اوعى شركات التسويق تضحك عليك وتزرع عندك احتياجات وهمية تفضل عمرك تجري عشان السيراميك النوع الفلاني أركبه في الحمام بتاع بيتي والتلاجة النوع الفلاني لازم تبقى في بيتي والاجهزه الكهربائيه ال- ال- ال- الماركه الفلانيه والشقه الدوبلكس او الفيلا في ال compound الفلاني والبس brandات انا واولادي و- و- ومراتي تشتري ميك اب واكسسوارز من المول الفلاني وفي النهايه تنسى تمن الجنه وتمن الفردوس الاعلى الحياه مش ماراثون جري يا جماعه الحياه مش لهاف وراء تحقيق احتياجاتك الدنيويه ورفع مستوى معيشتك ودخلك وبس من التوجيهات الحياتيه لاسم الله الكافي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من استكفى كفاه الله الاستكفاء بالله خلي كل املك على الله واجه الخوف من المجهول بالله اجري على الله في اي ازمه لو حصل لك ابتلاء ايقن ان في حكمه جباره لله الكافي من وراها المسافه صفر المسافه بينك وبين تفريق كروباتك صفر المسافه بين قدره الله وبين تغيير حياتك صفر المسافة بينك وبين السعادة صفر المسافة بينك وبين الفرج صفر بس ادخل على تحقيق أحلامك من باب اسم الله الكافي الله يقدر يغير لك الواقع بتاعك كله فاوعى تستكفي بغير الله سبحانه وتعالى واوعى تنسى ابدا اليس الله بكاف عبدا الايه دي لما نزلت آه، نزلت لما قريش هددوا النبي عليه الصلاه والسلام ان اصنامهم هتذهب عقله انتقاما منه لانه بيدعو للتوحيد آه، الله الكافي يا جماعه حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام كان بيصرف على تسع بيوت ازاي دي معجزه من معجزات اسم الله الكافي كل واحد مننا عنده بيت واحد وبنلجا للكافي عشر مرات في الشهر عشان يكفي احتياجاتنا الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيضع في كل بيت من بيوته قوت سنه مقدم يعني النبي عليه الصلاه والسلام في نهايه عمره ربنا كفاه لدرجه انه كان ممكن يجيب خزين تسع سنين في يوم واحد لان هم تسع بيوت كل بيت بيجيب خزين سنه من استكفى بالله كفاه شعار مهول من استكفى كفاه الله مين اللي كفى نوح من الغرق والطوفان الا الكافي مين اللي كفى ابراهيم من النار الا الكافي مين اللي كفى يونس من بطن الحوت الا الكافي مين اللي كفى موسى من جبروت فرعون وجنوده الا الكافي مين اللي كفى يوسف من مكر امراه العزيز والنسوه الا الكافي من التوجيهات الحياتيه لاسم الله الكافي انك انت يعني انت محتاج تقف مع نفسك في سؤال ازاي ربنا يتجلى على حياتي باسمه الكافي ايه الحاجات اللي ربنا يكفيني ويتجلى على حياتي باسمه الكافي بسببها من اهم الاسباب زي ما كلمتكم في قصه غلام الاخدود لما قال اللهم اكفنيهم بما شئت ربنا ارسل له زلزال دمر جنود الملك ونجاه وارسل له اعصار في البحر دمر جنود الملك ونجاه ليه يا جماعه ربنا كفاه كل الكفايه دي ليه لانه كان مشغول بالدعوه الى الله الدعوه الى الله من اعظم اسباب كفايه الكافي للعبد فمن جعل همه هو الله كفاه الله هم كل شيء ومن جعل همه هو الدعوه الى الله كفاه الله هم كل شيء ومن جعل همه هو نصر دين الله ونشر سنه رسول الله كفاه الله هم كل شيء كمان من الاسباب اللي ربنا يتجلى عليك باسمه الكافي بيها كثره الصلاه على حبيب الله عليه الصلاه والسلام يا ريت يبقى ليك ورد وليكي ورد يومي من الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام عشان كده ابي بن كعب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل كل صلاتي لك يا رسول الله يعني اعمل ورد يومي للصلاه عليك يبقى في 200 300 500 مره صلاه عليك يوميا ورد يومي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قال اذا يكفيك الله ما اهمك في الدنيا والاخره ربنا سبحانه وتعالى يتجلى عليك باسمه الكافي ويكفي احتياجاتك ومصاريفك وي وي ويكفيك في الازمات لو انت ادمنت الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اعظم الاسباب لتجلي الله عليك باسمه الكافي في كل حاجه في حياتك انك تلزم الدعاء العظيم اللي عايزين نختم بيه رحلتنا العظيمه مع اسم الله الكافي ونرفع ايدينا كلنا بالدعاء ده الوقت وندعي بيه في نهايه هذه الرحله الماتعه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك واغننا بفضلك واغننا بفضلك عمن سواك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك